انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
مصر أمانة بين إيديك وأنا رقبتي سدادة
سعادتك بتكلمني؟
موسى راحت تقابل جاموسة
القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط انت بتقول ايه؟
انا بابا يلا بتحب الأعمال دي؟ تعال نفتكرها ونعيش جواها أيوة كده يا وديع طب إيه رأيك تبقى مكان البطل ونشوف هتعمل إيه؟
انت بتتكلم جد ولسه ممكن كمان تبقى المخرج أو المؤلف وتغير الأحداث طب يا سيدي شكرا كفايه ومش بس كده هنتكلم كمان في القضايا اللي بيناقشها العمل الله عليك احسنت يا ابني والله
كل ده هنعمله معايا أنا هاني تطاوي في برنامج درامولوجي على تسعينات FM
درامولوجي مع هاني التطاوي كل يوم أربع الساعة 9 بالليل على تسعينات FM
مسا رايق على كل واحد مش متضايق معاكم هاني تطاوي من راديو تسعينات FM وحلقة جديدة من برنامجكم درامولوجي الموسم ال 14 والحلقة التانية وفي رمضان ورمضان يعني داخل على نصه خلاص تقريبا نصه يعني فعلا والشهر بيجري كالعادة يعني ومش هنلحق يعني آه، نقعد كتير في رمضان تقريبا يعني خلاص يعني شوية كده وهتلاقي العيد جه وخلاص وخلص رمضان طبعا يعني كل سنة وانتم طيبين و وزي ما قلنا الحلقه اللي فاتت الموسم ده عشان في رمضان فمختلف شويه ان احنا مش بنناقش آه، حاجه عمل واحد لا احنا بنناقش مج- يعني اشهر اعمال لاكتر ناس اثرت في الدراما بتاعه رمضان وزي ما قلنا ان رمضان ارتبط بالمسلسلات لسبب انا مش عارفه بس هو ارتبط بالمسلسلات فبقت دراما رمضان هي كده وكل سنه آه، في فنانين بيعملوا مسلسل كل سنه يعني ثابتين فالمرة اللي فاتت اتكلمنا عن نور الشريف وبصراحة كان علامة في الدراما في التلفزيون يعني وعمل أدوار كتير وزي ما اتكلمنا عليه والنهاردة هنتكلم عن واحد تاني يمكن عمل مسلسلات أكتر كمان من نور الشريف وأعتقد معلم مع الناس قوي يعني أول ما نقول اسمه هيبقى ده على طول إيه ده ملك المسلسلات يعني غير السينما شوية يعني م- ملوش في السينما قوي حاجات كتير لكن المسلسلات لا ده اكتساح طبعا طبعا هنتكلم النهارده عن يحيى الفخراني وانا اتكلمت عليه قبل كده في كذا موسم قبل كده عملت له كذا مسلسل فهو من الفنانين اللي هو يعتبر فعلا ملك الدراما يعني عامل مسلسلات كتير في العدد ومسلسلات كلها بتسيب علامات مع الناس والناس تفضل فاكراها وادوار مختلفه تماما يعني ما اعتقدش في دور شبه التاني و... وكل دور تقدر تقتنع بيه 100% كأن ده مم... ده شخص وده شخص تاني خالص يعني مفيش أي تشابه بين الشخصيات لدرجة ان هو يعني يعني زي ما هنتكلم عمل دور واحد صوفي وعمل دور شيطان يعني شوف الاتنين عكس بعض آه وف- وفرق بين المسلسلين اربع سنين لكن تحس ده ممثل وده ممثل تاني خالص طبعا يعني كان يعني آه تقيل قوي يحيى الفخراني بصراحة يعني من اكتر الناس اللي اثرت في الدراما بتاعت التلفزيون فاحنا النهارده هنتكلم بسرعة كده على اعماله كتير قوي فاحنا هنتكلم على اشهر اربع مسلسلات ليه او مش اشهرهم يعني هم كلهم بصراحه مسلسلاته كلها سايبه علامات لكن دول اكتر حاجات سايبه شويه مع الناس اثر وهنستبعد بقى ليالي الحلميه لان ده خمس اجزاء و... وفي يعني ابطال كتير مش يحيى الفخراني بس ف هنستبعده على جنب ده لان يعني هم خمس اجزاء من 87 ل 95 فدي فط... ده حاجه لوحده ليالي الحلميه وبرده زيزانيا 97 و2000 كان جزئين فبرضه ه- هنسيبه على جنب هنتكلم عن اكتر حاجات اربع مسلسلات بعد دول آه، اعتقد ان هم كانوا آه، عاليين قوي ليحيى الفخراني تعالوا نطلع فاصل اول مع تتر المسلسل اللي هنتكلم عليه اللي هو معلم مع الناس كلها لحد دلوقتي ده الليل واخره لعلي الحجار فتعالوا نسمع التتر ونرجع تاني ومستنيين اتصالاتكم على 010 4 2 7 8 9 4 ولا صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات FM وعلى صفحتنا آه، درامولوجي مع هاني التطاوي صفحة البرنامج فاصل نرجع تاني
يا ابويا علل واخره لما يوما تصحى جروحي حمل وما قادرش تخرق عني وعطوة جروحي يا ابوي علل واخرق لما تصحى جروحي حمل وما قادرش تخرق عني وعطوة جروحي يا حام اوهم ليني بدعي اللهم ليني زحام اوهم ليني بدعي اللهم ليني يا همومي وهم ليني يا همومي وهم ليني وبال مدى جروحي يعلل واخرج لما تصحى جروحي حملي وما قادرش اتخرج عني وعن وش روحي يا ابويا علل واخرج لما تصحى جروحي حملي وما قادرش اتخرج عني وعن وش روحي ليلاتي في المعدة ينعاد عمر اللي عدى ليلاتي في المعدة ينعاد عمر اللي عدى والقى الماضي اللي عدى على الحاضر يستعدى ليلاتي في المعدة ينعاد عمر اللي عدى ليلاتي في المعدة ينعاد عمر اللي عدى والقى الماضي اللي عدى على الحاضر يستعدى والحزن في قلبنا خروف والريح نحفك سطوحي ويا ابويا الليل واخره لما تصحى جروحي ويا الليل واخره لما تصحى جروحي اللي وما قادرش ادخله عني وعن وش روحي يا ابويا الليل واخره لما تصحى جروحي وما قدرش اتخلق عني وعن روحي أدعي لله تعالى يطفي شوقي وحنيني يا فجر يا جاي تعالى زحم لتجيل حنيني بدعي لله تعالى يطفي شوقي وحنيني يا فجر يا جاي تعالى زحم لتجيل حنيني لا يضيع كنز اللي دخره ونوحي روحي نوحي ويا ابويا الليل واخره لما تصحى جروحي ورجعنا لكم مرة تانية وبنكمل كلامنا عن يحيى الفخراني وطبعا تتر المسلسل ده لحد دلوقتي بصراحة تتر جميل قوي إذا كان ياسر عبد الرحمن ولا آه، صوت علي الحجار يعني بصراحة والكلمات كمان جميلة جدا يعني حاجة كان تتر جميل قوي آه، طبعا المسلسل اللي آخره كان آه، 2003 وأعتقد يمكن أعتقد من أكتر المسلسلات اللي علمت مع الناس فترة طويلة لحد دلوقتي يعني الناس بتحب تتفرج عليه وما يتزهقش منه الحقيقة و... و... وادواره صعبه جدا ومتقنين اللهجه جدا وهو متقن دور الصعيدي جدا جدا هو كمان ورد سلطان كانت عامله دور يعني في المسلسل ده دور خطير يعني طبعا كان تاليف محمد جلال عبد القوي واخراج رباب حسين اللي ما كانتش هي مخرجه المسلسل اصلا كان المفروض ان احمد توفيق هيبقى هو مخرج المسلسل آه، لكن احمد توفيق حس ان المسلسل فيه تصوير خارجي كتير وهيبقى متعب شويه في تصويره فاعتذر عن الاخراج ف آه، رباب حسين هي المخرجه اللي هي مرات احمد توفيق يعني فخلى مراته هي اللي آه، ت- تخرج المسلسل آه، وطبعا كان مسلسل من المسلسلات اللي هي يعني اعتقد اعتقد اعلى مسلسل ليها يعني بصراحه آه كمان آه، من المعلومات ان آه، المسلسل كان مرشح له اصلا نور الشريف يعني احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت آه عبد الغفور البرعي ما كانش مر... آه، نور الشريف اصلا يعني والحاج متولي لكن المره دي بقى كان هو مرشح لليل واخره لكن آه كان اعتذر لانه كان بيصور مسلسل عمرو بن العاص في التوقيت ده فالمنتج كان مصر ان هو يصوره في ميعاده ما قال مش هينفع ناجل التصوير رشحه محمود عبد العزيز ورشحه محمود حميدة بس المخرجة اختارت يحيى الفخراني وكان اختيار موفق جدا جدا بصراحة برضه دور أنا- آه، انعام اللي هي مرات و- آه، رحيم في المسلسل اللي هي عملته آم، آه، انا نسيت عملته سعاد نصر اه عملته سعاد نصر آه كان اصلا آه مرشح له فرد- فردوس عبد الحميد بس برضه اعتذرت فسعاد نصر هي اللي عملت الدور آه من المسلسلات الجميله جدا تعالوا نسمع مشهد حلو قوي من المسلسل ده ونرجع تاني
كلمة واحدة يا سعادة القاضي انت مين؟
أنا أبوه يا بيه اللي اتقتل يبقى ولدي أنا رحيم عمران المنشاوي واللي في القفص دي هو كمان ولدي واللي جاره يبقى أخوه ودول إخواتي ودول ولادهم عاوز ايه يا حاج؟ اقعد ارتاح ما عادش فيها راحة يا بيه أنا جاي أقول لك مين اللي قتل ولدي
انت تعرفه؟
أعرفه يا بيه أعرفه عز المعرفة ملوش عازة تحكم على دول ما عاوزكش تقول إن والدي هو اللي قتل أخوه ولا عمه ولا ولاد عمه لا يا بيه الفاعل معلوم مش هتجيدها ضد مجهول لا الفاعل معلوم يا بيه مين يا حاج اللي قتل ابنك؟
أنا اللي قتلت ولدي
قتلته ازاي؟
قتلته يوم ما علمته الظلم يوم ما ظلمت اخواتي قدامه وعلمته كيف يظلم اخواته وعمامه وولاد عمه الفاعل معلوم يا بيه كيف اليوم المعلوم اللي لابد تترد فيه المظالم سامحوني يا اخواتي سامحوني يا اولادي سامحوني كلكم ما كنتش عارف ان عملتي دي هتفضل قاعدة لي 15 سنة لغاية ما ألقى نفسي في يوم بقتل ولدي سامحوني كلكم سامحوني
ورجعنا لكم مره تانية وكان اداء كان مسلسل مبدع كله بصراحه ما- مسلسل جميل قوي و- وكان برضه نرمين الفقي كان من احلى ادوارها في التلفزيون يعني اعتقد احسن مسلسل خلى إن- الناس تتعرف عليها قوي يعني آه فطبعا ننقل على مسلسل تاني اللي بعديه على طول واحنا مش مش ماشيين بترتيب السنين يعني ماشيين اكتر باللي هو ايه اللي ساب اكتر اثر اكتر في الناس يعني من وجهة نظري ممكن يعني تكون في حاجة تسبق حاجة بس هما كلهم بصراحة مسلسلات يعني جامدة جدا آه فانا شايف ان تاني مسلسل يجي بعديه على طول الخواجة عبد القادر وده كان 2012 وكان طبعا من تأليف عبد الرحيم كمال واخراج شادي الفخراني اللي تعاونوا هم هم الثلاثي ده تعاون في كذا مسلسل كلهم كانوا جامدين جدا بصراحة بس كان اقواهم اعتقد يعني الخواجة عبد القادر آه اللي كان دور واحد آه كان خواجة وبقى راجل اتعمل له مقام فده كان قصة غريبة جدا و- وقصة كانت قصة حقيقية يعني عبد الرحيم كمال ال- المؤلف آه، القصة دي حصلت في بلده فعلا وسمعها من والده وفي اختلافات شوية بين ال- الرواية وبين القصة الحقيقية انه يعني ال- الخواجة ما كانش آه، آه، كان ألماني مش إنجليزي هو في ال- في المسلسل طالع إنجليزي أو في الرواية آه، يعني حاجات كده آه، اخت- يعني تغييرات بسيطة لكن ال- هي مستوحاة من قصة حقيقية آه، حتى الشيخ اللي هو كان هدى الخواجة آه، هيربرت في المسلسل آه، كان ما برضه آه، كان الخواجة الحقيقي كان برضه في شيخ اسمه عبد القادر هو عبد القادر المكشفي آه، هو ده ال ال يعني كان على تواصل مع هير مع مش هيربرت مع مع الخواجة الحقيقي فطبعا آه، المسلسل كان جميل جدا و آه، وتصور جزء منه في السودان فلما حصل توتر كده في الاوضاع ساعتها كان 2012 مش زي دلوقتي يعني بس كان في توتر برضه ف آه، ما كان- ما قدروش يكملوا تصوير في السودان الم- اللي هي المشاهد اللي في السودان آه، عملوا لها آه، اماكن بديكورات آه، شبهها في مصر في اسوان والاقصر وكملوا التصوير عادي وكان طبعا آه، كان في اسوان والاقصر واسيوط لان هو بعد كده كان راح بعد كده اسيوط يعني الخواجه عبد القادر فكان مسلسل جميل جدا وما تنسوش تستنوا معانا لاخر الحلقه عشان تسمعوا الفزوره بتاعت الحلقه دي لان فزوره الحلقه دي مش سهله خالص على فكره عايزه تفكير فتعالوا آم، نسمع جزء كده من مسلسل الخواجه عبد القادر برضو ونرجع تاني
يا نسيخ
ليه انت شنو؟
ليه أنا أنت يهبه وعاوز أنا يجي هنا على طول كده من غير سبب لا لازم في سبب
عقلي هربت ما يصدق من غير سبب ليه القمر ينظر للأرض بنوره وليه الموج يمشي للشاطئ وليه الثمرة تنزل لتحت عاوزة اللي يكتفها يا خواجة ليه يا شيخ حكم المحبة المحبة تحكم المحبة تستر المحبة سر
شنو سر في محبة سر عجيب كل حب يتعلق بسبب يزول بزوال السبب
يعني شنو يعني الحب ما ينفع بسبب لأنه هو نفسه سبب الوجود ولو في سبب يوم من الأيام حيزول الحبيب حبيب ما عشان كريم ولا جميل ولا لطيف حبيب وبس حتى لو منع أو بعد أو غاب
من وين انت يعرف هربت شيخ عبد القادر
كان في بنت تحب ولد فران خبازة كل الحي يحب يعيشه وتزوجوا بعض عن حب أنا كنت بحبك قبل ما والدهم يتولد في المخبز وقبل ما هي تحب زوجها أنا بحبك من زمان من قبل أي حاجة حتى لما صاج الفرن لسع ذراع ولدهم وأمه بكت أنا كنت بحبك
انا يقول شنو عشان انا يحب زيك شيخ عبد القادر
أنا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وانا يقول لا س- أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله انا محمد رسول الله
ورجعنا لكم مرة تانية ويعني اللي يسمع ال... يحيى الفخراني في دور الخواجة واحد تاني خالص غير الروحي في الليل واخره هتحس ده صعيدي وده خواجة ويعني آه الناس زمان كانوا شاطرين قوي يعني لو احنا بنتكلم على نور الشريف الحلقة اللي فاتت وريحة الفخراني الحلقة دي يعني تقارنهم بالناس باللي بيحصل دلوقتي لا اللي بيحصل دلوقتي سلق بيض يعني اللي هو بس ايه بيملى ساعات وبي... عشان اعلانات وفلوس وخلاص انما ولا في قصه ولا هو ماسك الدور ولا ماسك الشخصيه ولا يعني ما فيش لا ما نقدرش نقارن الحقيقه مقارنه صعبه قوي فعشان كده احنا دايما بنحاول نعرض الحاجات اللي هي مع... اللي هتعيش انما الحاجات اللي ما بتعيش اللي بتتعمل دلوقتي اللي هي بتاعت موسم وخلاص لا يعني مش هتبقى ما- بعد سنتين ثلاثة مش هتفتكرها الحقيقة حتى لو هي كويسة صعبة يعني ما بقى قليل قوي دلوقتي في بس قليل قوي آه طبعا بعد الخواجة عبد القادر انا شايف برضو ونوس في نفس يمكن المستوى تقريبا بتاع الخواجة عبد القادر ونوس برضو كان عبد الرحيم كمال وشادي الفخراني في التأليف والإخراج وكان طبعا إنتاج 2016 يعني بعد الخواجة عبد القادر بأربع سنين وعكس الخواجة عبد القادر تماما من, من واحد آه، صوفي واتعمل له مقام لو- للشيطان الشيطان شخصيا يعني هو بيمثل دور الشيطان شخصيا فكان دور صعب جدا و- ومش اول واحد يمثل دور شيطان يعني كان محمود المليجي عمله في فيلم وحسين فهمي عمله في فيلم و... ويوسف وهبي عمله يعني كذا حد كان مثل دور الشيطان بس بصراحه انا شايف انه عمله بواقعيه قوي اللي هو مش اللي هو بقى بيتكلم و... ويخوف كده لا لا عادي خالص شخص عادي جدا بالعكس ده بيوصل للناس كلام حلو وبي... وعارف ياخد ويدي معاهم و... وراجل كده يعني دمه خفيف واللي هو ايه بيعرف يضحك عليهم ازاي بي... ازاي بياكل بعقلهم حلاوه يعني ازاي كلب ولا... بعقله ولاد ياقوت كلهم حلاوه كده يعني وكان من من اهم الشخصيات في المسلسل ده دور فاروق ابن ابن ياقوت اللي كان عامله نا- نيقولا معوض اللي هو كان متدين قوي وكلامه حلو مع الناس في بيتكلم في الدين كويس ففتنوا ان هو من الش- يعني تخيل ان ممكن تبقى الفتنه بتاعتك انك تعرف كويس في الدين تخيل ان دي ممكن يحولها الشيطان لفتنه يعني كان من اهم يمكن ال ال ال الادوار في المسلسل ده لان يعني الجزء ده احيانا الناس مش بت يعني مش شرط يبقى ان هو يخليك مثلا تشرب خمره الشيطان لا خالص ممكن يبقى انت بتتكلم في الدين ويفتنك ان انت بتتكلم في الدين كويس فيبقى دي فتنتك من الشيطان فكان في وكان في وجوه كتيره في الجديده آه، في المسلسل ده كتير وكان في وجوه مش جديده بس خدت ادوار كبيره قوي زي حنان مطوع كانت عامله دور جميل قوي في المسلسل ده معلم مع الناس جدا ومحمد شاهين برضو كان عامل دور كويس قوي وكان في ناس لسه طالعه خدت فرصه حلوه في ادوار كبيره بعدها اتعرفوا يعني زي نهى عابدين ومحمد الكيلاني بعدها اتعرفوا وبقوا نجوم دلوقتي فطبعا المسلسل برضو كان اسمه اصلا فتنه وبعدين غي- غيروه آه، خلوها في بيتنا ونوس وبعدين خلوها في الاخر استقروا على اسم ونوس وانا اسم ونوس حلو تحس فيه وسوسه كده على شيطان يعني حاجه كوكتيل كده يعني كان برضو اداء يحيى الفخراني فيه رائع جدا برضو تعالوا نسمع مشهد انا النهارده بحاول ما اطلعش فواصل كتير خلينا نسمع مشاهد احسن عشان المشاهد حلوه وتستاهل تعالوا نسمع المشهد العبقري ده آه، من ونوس ونرجع تاني
بعد كل اللي عمله خلاص سمعت كده طب ليه مات فين في مليارات يهود وانا مش هسيبهم وراهم وراهم واحد واحد وواحدة واحدة واحد واحد واحدة واحدة
بعد كل التعب اللي تعبته وعشان مين؟ مخلوق من طين ليه مدلعه قوي كده؟ اشمعنى انا؟ انا غلطت غلطة واحدة وهو الغطاس اللي ما بيتعلمش
انا المتعلم انا الذكي انا الزاهي انا المخلوق من نار انا احسن منه
انا اللي حضرتك قبله انا الاول انا انا انا متغاظ انا متغاظ انا متغاظ انا
ورجعنا لكم مرة تانية ومش يعني مشهد من المشاهد القوية أوي ال- جدا يعني من أقوى المشاهد اللي اتعملت في المسلسلات عموما الحقيقة وهو الشيطان هو حالته الشيطان دلوقتي هو كده في رمضان طبعا يعني متسلسل بقى ف هتلاقيه دلوقتي متغاظ برضه زي ما هو بيقول كده يعني آه بعد ونوس في يعني هو في مسلسلات كتير قوي احنا بن- يعني بنختار يمكن اكتر حاجات الى حد ما الناس فاكراها ممكن في حاجات الناس مش فاكراها قوي بس برضه قوية جدا لكن احنا بنتكلم يعني حتى اللي مش هنتكلم عليه عشان الوقت طبعا مش هيكفي لكن برضه كله حاجات قوية جدا آه، اعتقد رابع حاجة تعتبر مسلسل عباس الابيض وده في اليوم الاسود وده كان 2004 وكان تأليف يوسف معاطي وسمير خفاجي واخراج نادر جلال ما اتعاملش كتير مع يحيى الفخراني انما يوسف معاطي تع- اتعامل مع يحيى الفخراني وفي التوقيت ده يوسف معاطي كان مؤلف ليحيى الفخراني ودخل مع عادل امام في افلام ويعني كان في الفتره دي منتشر قوي يوسف معاطي معرفش هو دلوقتي ما اختفى ليه لكن كان عامل كان المسلسل حلو قوي وكوميدي على على مأساة يعني كان كوكتيل حلو كده وكان معاه برضو آه، كان نجوم كتير معاه في ال- في المسلسل ده و كان في دنيا سمير غانم برضه بس دنيا سمير غانم كانت طلعت معاه قبل كده بثلاث سنين في العداله وجوه كثيره وكان اول ظهور ليها على الشاشه فكانت طالعه برضه معاه في المسلسل ده ومن المسلسلات برضه اللي رفعتها قوي يعني هو اللي اكتشفها وطلعها اول مره وهو اللي اداها الطريق ان هي تتشهر قوي وبرضه كان مع احمد سعيد عبد الغني كان لسه برضه طالع جديد برضه خد آه، واحمد عزمي يعني آه، خدوا مجموعه كده خدت فرص آه، معاه في المسلسل ده وكان مس- من المسلسلات الحلوه قوي والفكره كانت جميله قوي وجديده و... وهي برضو مستوحى برضو من حاجه حقيقيه حصلت آه، لراجل في العراق فضل آه، في حفره مح- عشان خايف من صدام انه يلاقيه ففضل عايش في الحفره دي 20 سنه وكانت امه بتجيب له الاكل فطلع من الحفره بعد 20 سنه لقى ان امريكا دخلت العراق و... والدنيا اتغيرت خالص فهو استوحى ال- يوسف معاضي الفكره دي وعملها بطريقه تانية يعني ان هو هنسمعها في المشهد ده ان هو آه، لقى جثه في العراق واحنا عارفين الجمله المشهوره دي آه، بعد كده ممكن تبقى تت- غزو امريكا لايران بقى مش عارف آه، والعراق تاني ما الله اعلم ربنا يستر يعني آه، المسلسل آه، فيه شبه شويه بس مش قوي من مسلسل لا عشان كده آه، كانوا ولاد آه، الصحفي مصطفى امين اللي هو صاحب مسلسل لا اللي هو عمله يحيى الفخراني برضو آه، في التسعينات وكان مس- كان 94 وكنت عملت له حلقه قبل كده كان مسلسل جميل جدا جدا فحسوا ان في شبه شويه في الفكره بين المسلسل ده ومسلسل ده لدرجه ان هم رفعوا دعوه قضائيه يعني على المسلسل لكن طبعا هو ما كانش فيه شبه قوي يعني ان ده بس اتظلم وفي ناس ظلمته الناس القريبه منه ظلمته وده برضو الناس القريبه منه ظلمته فيمكن ده كان الشبه بس مش اكتر تعالوا برضو نسمع آه، جزء كده من عباس الابيض في اليوم الاسود جزء المسلسل الجميل ده تعالوا نسمع كده ونرجع تاني يا عم انا مش فاهم حاجه انت ايه حكايتك
بص الصورة دي دي ناهد مراتي ده بيبرس ابني سميته على اسم الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري مؤسس دولة المماليك البرجية
الله ده انت راجل محترم بقى امال ايه اللي رماك على الغربه والبهدله دي يا لطفي
يا عباس آخر مرة تقول لي يا لطفي لو قلت لي لطفي تاني مش هرد عليك ماشي ايه اللي رماك على الغربه والبهدله دي يا, يا, يا عباس
حاسة التاريخ حصه التاريخ ترميك الرميه المهببه دي
أصلك مش فاهم التاريخ في بلادنا دي يا مرسي بيتكتب مرتين مرة في حياة الحاكم ومرة بعد ما يموت في حياته يقولوا عليه القائد الزعيم الملهم الفذ اللي كل خطوة بيخطيها إنجاز تاريخي بعد ما يموت بقى عاديك تطلع له العفاريت الزرق تقطع في فروته العيال عندي في الفصل بقوا يسالوني يا استاذ يعني ده وحش ولا كويس ما بقتش عارف ارد انا عندي نقطه ضعف يا مرسي لما اشوف عينين العيال وهي بتكبر ونفسها تفهم ما اقدرش امسك نفسي اقول وبعبع مره بقى وانا ببعبع كده في دخله مين
الناظر
وزير التربية والتعليم شخصيا قال لي يا أستاذ الكلام اللي بتقوله ده داخل المقرر قلت له لا يا فندم هو الحقيقة خارج المقرر ها بعدين ولا قبلين بقيت أنا كمان خارج المقرر يعني رفدوك
وقفوني على العمل قعدت في بيتنا طول النهار نايم وطول الليل أقرأ في كتب التاريخ وكنت بتصرف منين؟
ناهد مراتي ما سابتنيش باعت كل صيغتها حتى دبلة جوازنا وفي يوم لقيت إعلان في الجورنال العراق طالبة مدرسين قدمت رحت العراق على إن أنا هقعد سنة ولا اتنين أجيب قرشين وأرجع مصر والسنة 24 سنة
ورجعنا لكم مرة تانية ومسلسل جميل قوي والمسلسل اللي بعديه برضو كان جميل نفس ال style كده برضو كان يوسف معاطي والمرة دي مجدي أبو عميرة كان مسلسل يتربى في عزو في 2007 ومن المسلسلات الجميلة قوي والشخصية ما اعتقدش حد تاني عملها انا ما شفتهاش يعني في اعمال تانية بصراحة وهو عملها بعبقرية جدا يعني واللي هي في كوميدي على تراجيدي الاتنين في بعض فكان برضو من من المسلسلات الجميلة جدا وكان آه، برضو معاه يعني ناس كتير قوي نجوم في المسلسل ده آه وفي كمان بقى احنا هنتكلم بقى عن يعني مش عشان الوقت مش هيكفي في طبعا مسلسل تاني للعداله وجوه كثيره كنا اتكلمنا عنه قبل كده في مسلسل لا في نصف ربيع الاخر كان سنه 96 من المسلسلات المسلسلات الجميله جدا وكان اخراج يحيى العالمي برضو ولا برضو كان اخراج يحيى العالمي يعني الاثنين كانوا مسلسلين جامدين جدا جدا على فكره مسلسل لا ده جامد جدا يعني ما اعرفش رغم ان الناس مش بتفتكره لكن لو شو شفتوه هتلاقوه حلو قوي في بقى طبعا علي بابا وال40 حرامي ده سنه 95 و... وكان في مسلسل اسمه لما الثعلب فات سنه 99 ده مسلسل غريب جدا جدا يعني المسلسل ده تاليف اسامه انور عكاشه وبطوله يحيى الفخراني ومحمود مرسي واحمد توفيق انت متخيل الاسماء دي لما تجتمع في مسلسل يعني هيكسروا الدنيا اكيد الغريبه ان المسلسل ما طلعش على المستوى يعني دي كان ما اعرفش كان مسلسل غريب جدا جدا يعني يعني مسلسل فيه الاسماء دي لكن ما حققش نجاح وبصراحه ما كانش قوي قوي يعني يمكن يمكن من اقل مسلسلات يحيى الفخراني ما اعرفش ليه وكان في طبعا غير اوبرا عايده سنه 2000 وجحا المصري 2002 و... وسكه الهلالي 2006 اللي كان فيه منة شلبي واحمد السعداني ومنة فضالي كان لسه وجوه جديده اول مره يطلعوا وابن الارندلي 2009 وشيخ العرب همام 2010 ودهشه 2014 ده كان عبد الرحيم كمال برضه وشادي الفخراني وبالحجم العائلي 2018 نجيب زاهي زر- زركش 2021 واخر حاجه كانت عتبات الب- البهجه 2024 طبعا مسلسلات كتير قوي هنحتاج يعني موسم كامل نتكلم عن يحيى الفخراني لكن وقت الحلقه يا دوب هنسيبكم بس مع الفزوره في الاخر عشان تخشوا على صفحتنا درامولوجي مع هاني التطاوي تجاوبوا على الفزوره هتكسبوا جوائز وجوائز بجد مش فوانيس السؤال ال- او الفزوره النهارده آه، في اي مسلسل ليحيى الفخراني كانت الشخصيه محترمه ومستقيمه بس في حقيقتها كانت شخصية فاسدة وده اتكشف في الآخر آه مستنيين بقى إجاباتكم ونستناكم الحلقة الجاية اقعدوا بالعافية